الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق سبحان الله العظيم سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره لو كشف حجاب النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحان الله العلي العظيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى النبي الخاتم الأمين على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فكل سنة وانتم طيبين يا جماعة المسجد منور بصراحة بالملائكة اللي فيه الناس صايمة بقى الناس بتعيد الله أعلم يعني فيعني طبعا يعني فضل ومنة ربي سبحانه وتعالى احنا لسه خارجين من اكبر موسم عبادة اكبر موسم تدريب على الطاعة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في حياتنا كلها فالمفروض ان الوقت الناس جايه الوشوش منوره يعني كل واحد جاي كده شمس منوره بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فانتوا ايه رايكم يعني الوقت يعني يعني يعني بفضل الله سبحانه وتعالى احنا دلوقتي لسه خارجين من رمضان ولسه خارجين من شهر القران ويعني السؤال اللي دايما يتسال في هذا الوقت ماذا زرع القران في قلوبكم يا اهل القران القران كسبك ايه كسبت ايه من القران فرقت ايه علاقتك بالقران قال تعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين لو نزلناه على شويه فرنسويين طليانيين اسبان فقراه عليهم تروح تقرا عليهم القران كده ما كانوا به مؤمنين هيؤمن بايه هو ما هوش فاهم انت بتقول ايه اصلا عشان يؤمن بالكلام اللي انت بتقوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين المجرمين دول مين يا رب دول ابو جهل وابو لهب دول افصح ناس بيتكلموا باللغه العربيه يا رب يبقى القضيه يا جماعه ان ابو جهل وابو لهب اتساووا بالفرنسويين والطليان والاسبان واللاتين في فهم القرآن يبقى القضية مش قضية لغة اساسا القضية قضية قلبك القضية قضية قلبك بيفهم قد ايه احنا الوقت في رمضان ده سمعت القرآن كله في التراويح وختمت القرآن مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة يعني ثلاث اربع مرات القرآن اتعرض على قلبك انا لو جيت اسأل الوقت كل واحد منكم انا وانتوا اي واحد مننا انت القرآن زرع في قلبك ايه ايه اكتر اية اثرت فيك ايه الصور اللي انت طلعت بيها من رمضان ايه الايات اللي انت قعدت عايش معاها هات ورقة كده واقعد اكتب اسماء الصور واسماء الايات ممكن نصدم يا جماعة ممكن نكتشف ان احنا كأننا كنا بنسمع قرآن بالطلياني مثلا او قرآن بالاسباني مثلا ممكن نكتشف ان احنا فعلا مش حاسين في كتاب الله سبحانه وتعالى مش حاسين في كلام الله سبحانه وتعالى بدليل ان ايات كتير جدا جدا عدت علينا وان الحي الحيات اللي دخلت في قلوبنا وشربتها قلوبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة ايه في حديث الفتن أشربها يعني انت قلبك زي الاسفنجة قلبك ده اسفنجة طب الاسفنجة دي لو انت عرفت ان قلبك اسفنجة هتحطه في بيئة طاعة هيشرب هتحطه في بيئة معصية هيشرب يبقى تخاف عليه ولا لا طب انت الوقت قلبك الاسفنجة بتاعتك دي في القرآن بقى لها شهر شربت ايه بقى اشمعنى بنشرب المعصية بسرعة والطاعة بنشربها بسرعة اشمعنى المعصية على طول القلب بيقوم وخ... طب والطاعة يا جماعة طب والقرآن قلبك شرب قد ايه من كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقة يعني ان انا الليلة كنت ناوي ان احنا نتكلم مع بعض في موضوع يعني مش هنقول ماذا بعد رمضان يعني يعني ماذا بعد رمضان ده سؤال احنا عايزين نجاوب مضى عهد النوم بعد رمضان ولكن يعني اللي انا شايفه ان لما بيبقى الدروس في يعني ايه اوقات ماتشات مثلا او مثلا اوقات اعياد مثلا فبتلاقي الطائفه اللي بتيجي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى بتبقى الايه يعني يعني ممكن نقول احسن ناس مثلا ولا مش عايزين نتخمم في نفسنا مش عايزين نتخمم في نفسنا انما ناس كويسه ناس كويسه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ناس مقبله ناس حريصه ناس جايه لربنا سبحانه وتعالى مش ربنا بيقول له اما من جاءك ايه يسعى عارفين يعني ايه يسعى يا جماعة السعي ده انت عمرك ما هتروح يقول لك انا هسعى في الموضوع ده لغاية ان شاء الله ما يتحل يعني الموضوع ده بقى هدف عندي كلمة سعي دي مش هتيجي غير لو الموضوع ده طموح عندك ففي الاوقات اللي زي دي اللي بيجي بقى اللي فعلا بيسعى اللي بيجي اللي عايز فعلا فاحنا واحنا خارجين في الفترة دي يعني انا بفضل ان النهاردة ما نتكلمش في ايه اللي هنعمله بعد رمضان طب نتكلم في ايه في مواضيع كتير قوي يعني رمضان لما الواحد بيتأمل فيه ويقعد فيه مع كتاب الله سبحانه وتعالى تسافر مثلا ال- الحرم تقعد في المدينة تقعد في مكة بتلاقي نفسك كده في صور ربنا بيفتح يعني بيفتح علاقة من قلبك وبينها بتلاقي في ايات كده بتحس بيها قوي بتلاقي في معاني بتبدأ تستشعرها اعمق بتلاقي في ايام زمان بقى واهن يا ايام البدء بقى اول الالتزام كده كان في معاني في قلبك لا تلاقي في فتره الصفاء ديت بدات المعاني دي تيجي تاني بعد ما كانت راحت او كانت غابت فايه رايكم يا جماعه نتكلم الليله طبعا احنا احنا بتوع مشوره احنا بنتشاور دلوقتي. ايه رايكم نتكلم الليله في تفسير ايات من ايات كتاب الله ايه رايكم موافقين ولا لا لو مش موافقين قولوا عشان برضه نشرح تفسير يعني بس احنا بنحب نريح الناس احنا بنحب نريح الناس طيب احنا لو هنتكلم الليله في تفسير صوره من صور كتاب الله سبحانه وتعالى يعني احنا الوقت هنعيش مع ليله من ليالي دار الارقم يعني احنا الوقت يا جماعه هنحاول ان احنا واحنا خارجين من رمضان كده المفروض ان رمضان ده انت تخرج منه علاقه بينك وبين القران قويه جدا كتاب الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى الوقت احنا هنحاول ان احنا واحنا لسه قلوبنا سخنه في القران ان احنا ندخل في صوره من الصور وتكون صوره ليها مناسبه يعني اول صوره نزلت في مكه مثلا كانت ايه اقرا طب اول صوره في المدينه حد يعرف اول صوره نزلت في المدينه ها اللي هيقولها هياخد مصحف اول صوره نزلت في المدينه المنوره كانت صوره ايه ايه البقره هنشرح البقره ها الفتحة لا يا راجل ده الفتحة ده ده الفتحة نازلة في مكة ونزلت في المدينة تاني بس نزلت في مكة يعني في احد اقوال التفسير يعني ان هي نزلت في المدينة تاني انما نازلة في مكة ايه رأيكم يا جماعة اول سورة في المدينة كانت سورة ايه مين اللي قال المطففين ده ده انت راجل تمام ما شاء الله اي المت... انت ليك مصحف عندي خلاص في مصاحف معايا الوقت هتاخد اديله مصحف يا مازن اديله مصحف مصحف من كبير صغير اول سورة نزلت في المدينة المنورة يا جماعة سورة المطففين طب سورة المطففين دي احنا علاقتنا بيها ايه انا عايز اقول لك الليلة ان القرآن العظيم ده اللي نزل عمل المعجزة بتاعت الصحابة اللي الصحابة اتربوا عليه اي سورة تعال تدبر فيها كده وشوف علاقتك هتبقى ايه بعد ما تفهم السورة دي سورة المطففين انطباعك عنها ايه ربنا يسمي سورة كده المطففين اه المطففين ده بتتكلم في الاول عن التجار ال- الغشاشين اللي تروح تشتري منه كيلو لحمة ولا كيلو لبن 1000 جرام يديك 900 جرام وبعد كده شوية آيات جنة ونار كده وبعد كده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وخلاص يا دي المطففين لا يا جماعة يا جماعة ده كده الله بيقول كلام الله بيتكلم يعني مش النبغة الزبيري بيتكلم ولا امير الشعراء احمد شوقي بيتكلم ولا واحد فصيح بيتكلم ده الله بيتكلم الله بيتكلم في صورة وبيسميها المطففين يبقى الاسم ده له مقصد اكبر من المقصد اللي في ذهنك ويبقى الصورة دي في ترابط بين كل كلمة والتانية ويبقى الصورة دي نازلة تحل مشكلة من مشاكل حياتي وحياتك يعني توقع كده ويل للمطففين من الاول كده ويل للمطففين ده مفيش موضوع مفيش دخلة مفيش مقدمة انتوا عارفين زي سورة ايه كده الحاقة ما الحاقة وما أدر فجأة كده كأنك انت واقف بتشتغل ولا بتعمل اي حاجة ولا في دراستك ولا في محاضرة ولا في section ولا في تجارتك ولا في محلك ولا في, في عيادتك وفجأة سمعت واحد بيجري في الشارع وبيصرخ الحاقة ما الحاقة والمد يحسسك ان الموضوع كبير وطويل وما ادراك ما الحاقة احد السلف كان يقول اتمنى لو ان لي اعوانا اه والله اتمنى لو ان لي اعوانا اوزعهم في المدينة فيصرخون في الناس الرحيل الرحيل افتكروا الموت ففكرة سورة الحلقة من اولها كده كان كل واحد يسيب اللي في ايده ده في مصيبة ده في كارثة ده في حاجة المفروض انك تسيب كل اللي في ايدك وتشوف الاول الموضوع ده ايه وانت مستعد له ولا لا حاجة اخطر من اي حاجة انت بتعملها حاجة اخطر من اي مشكلة في حياتك فاسلوب اللي هو البداية الصارخة ده اهي دي سورة المطففين ويل للمطففين ايه ويل ده ويل ده الهلاك ويل ده جهنم ويل ده وادي في جهنم ويل ده يقينا عذاب من عذاب النار ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لما واحد مثلا يفتري كده وتلاقي واحد مفتري ويعني وظالم ومتجبر ومتكبر هو مش عارف انه هيقف بين ايدين مولاه هو مش عارف انه هيقف بين ايدين بين ايدين ربنا ولا ايه فلما واحد يفتري قوي انا عايز ابين لك الدخله كان شكلها ايه عشان تعرف احنا هنتكلم عن الجريمه شكلها ايه وعشان تعرف بعد كده انا وانت مشكلتنا ايه هنا ايه المشكله اللي ربنا بيعالجك فيا وفيك هنا فيا وفيك هنا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين احنا نعرف ان عمر بن الخطاب في قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين مرض شهر لما سمعها انما ليه مرض يا جماعة يعني اية امرضت عمر بن الخطاب ايه اللي في الاية دي يوم يقوم الناس لرب العالمين الموضوع مش بسيط يعني في اقوال المفسرين يقول لك انت فاكر انك اول ما هتبعث كده اول ما هتقوم يوم البعث هتقف كده ربنا هيحاسبك ده الشفاعة اساسا الشفاعة اساسا انك بتروح بالن- للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له اشفع لنا عند ربنا انه يحاسبنا ان احنا نترحم من الوقفة من القومة اللي احنا واقفينها دي الناس واقفة في الحر وفي العطش و- عايزين يترحموا من الوقفة دي فبيروحوا للنبي يعني زي لجنة شفا وقدامك 100 طالب دخلونا امتحن حتى لو هسقط بس امتحن فتخيلوا يا جماعة والناس واقفة لربنا سبحانه وتعالى مستنية ان يتقال فلان ابن فلان نعم هلم للعرض على الجبار احد الشباب التزم بسبب رؤية كده شاف كده شاف ان هو داخل يتعرض على ربنا سبحانه وتعالى هلم للعرض على الجبار بالاسم بتاعه ولما دخل يتعرض على الله سبحانه وتعالى فبيقول خلاص سيئاتك اكتر من حسناتك اقذفوه في النار ظل يستغيث في الرؤية وكان غير ملتزم وقتها ظل يستغيث في الرؤية يستغيث في الرؤية فحكم له ان, أن يرد الى الدنيا هو في ده, ده, ده حلم شافه انه يرد الى الدنيا يعني يعني حتى لننظر كيف تعملون فرد الى الدنيا فلما صح التزم بفضل الله سبحانه وتعالى فالقضيه قضيه يا جماعه يوم يقوم الناس لرب العالمين انت انت عامل حساب مشاكل كتير قوي في حياتك بس في مشاكل اخطر 100 مره انت مش عامل حسابها في مشاكل في غايه الخطوره انت مش عامل حسابها انت عامل حساب الوقفه دي وانت واقف وسط مثلا 70 80 مليار بني ادم و70 80 مليار جن ومليارات بقى لا تحصى من الوحوش ومليارات لا تحصى من الملائكه الصفوف ومستني وسط كل ده ان يتنادى محمد ابن ابراهيم هلم للعرض على الجبار فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار وانت واقف في الموقف ده انتوا فاكرين الموقف ده سهل يا جماعه طبعا الناس معتقده ان صعوبه الموقف ده ان الشمس اه، تقرب من الرؤوس وان الحر وان العطش يا جماعه في موضوع اخطر من كده بكتير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقوم الناس لرب العالمين كل واقف ومستني انه يتنادى عليه هيتنادى عليك وسط كل دول طب امتى يتنادى عليك انت و- و- يعني انت مرعوب انت لا انت عارف انت مرعوب يتنادى عليك وم- ومش قادر تستحمل العذاب وانت مش متنادى عليك يقوم الناس لرب العالمين فيأخذهم العرق فمنهم من يأخذه العرق إلى حقويه لغاية الايه لغاية وسطه ويتدرج رسول الله حتى يقول ومنهم من يلجمه العرق الجامة والعياذ بالله ايه فكرة العرق هنا العرق هنا يا جماعة ليس بسبب الشمس وليس بسبب الحر ده بسبب الكلمة الأولانية اللي في الحديث اللي هي ايه يقوم الناس لرب العالمين انت داخل لجنة شفوي هتمتحن في منهج مش مذاكر فيه ولا كلمة تخيل تخيل ده في الدنيا وداخل على دكتور هيسألك في كلمة كلمة في المنهج كلمة كلمة فهو انت داخل اقول له ايه ولما يقول لي السنة الطويلة اللي انت خدتها دي ذاكرت فيها ايه اقول له ايه ما انت قاعد تعمل حساب الخزي بقى وحساب بقى ال- الخجل اللي هتبقى فيه وحساب العزاء مرعوب ومستحي وخزيان مش عارف تعمل ايه اقول له ايه في نعمة نعمة ادهالي اقول له ايه في معصية معصية غلطها في حقه اقول له ايه في نعمة نعمة ادهالي مش بس ما شكرتهاش وكمان استعملتها في معصيته عشان كده تبدأ ايديك تعرق و- و- و- ووشك يعرق ولسانك يعرق وعينيك تعرق وودانك تعرق وجلدك يعرق وكل حتة في جسمك وقلبك جسمك كله بيعرق ليه كل عضو بيعرق على قد ما خد نعمه وجحدها كل عضو بيعرق على قد ما عصى الله سبحانه وتعالى مش محمد بن واسع كان بيقول لو ان للذنوب رائحة لما جالس احد محمد بن واسع يعني بيقول الذنوب ملهاش ريحه لا الذنوب بقى ريحه لها ريحه امتى يوم القيامه العرق ذنوبك بقى هتطلع جحودك هيطلع عليك عرق ذنوبك هتطلع عليك عرق خجلك من الله يطلع عليك عرق بعدك عن الله هيطلع عليك عرق رعبك من انك تقف بين ايديه هيطلع عليك عرق يوم يقوم الناس لرب العالمين تخيل ده ده مظهر واحد بس الرسول عليه الصلاه والسلام ما جابش المظاهر اللي تحصل لك. ده جاب مظهر واحد بس العرق وجاب لك العرق لدرجة ان يلجمه الجمل يعني ايه ده انت يعني هتعرق قد ايه هيحصل ايه عشان يلجمك العرق الجمل يعني المقصد ايه يا جماعة المقصد ان ده مظهر واحد بس تخيل انت بقى وانت واقف مستني كده هتدخل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هتقول له ايه اهي دي الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تخيل بقى المقدمة ده كده والترهيب ده هو كده وسطه المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون مين المطففين اساسا المطففين اساسا ده التاجر الغشاش اللي انت تروح تشتري منه يغشك يديك الوزن ايه يضحك عليك حتة على حتة على حتة طيب المطففين دول يقول لك طفف يعني ضحك عليك في حاجة طفيفة عشان كده اسمه مطفف حاجة بسيطة قوي 50 جرام 40 جرام 10 جرام حاجات خفيفة قوي فيقول لك اذا كان اللي ضحك عليك وغش الناس في الحاجة الطفيفة دي حصل له كده امال بقى اللي سرق اكتر من كده امال اللي عمل العظائم امال اللي عمل ده يتعمل في ايه اذا كان اللي عمل الحاجة الطفيفة ده حصل معاه كده امال التاني بقى اللي نهب ده يحصل فيه ايه طب يا جماعة ايه فكرة المطففين يا جماعة المطفف ده واحد شوف الذين اذا اكتالوا ايه على الناس اكتالوا على الناس هي المفروض اكتالوا من الناس اكتالوا على ده اللي هو انت بالنسبة له انت بالنسبة له صفقة ما بيتعاملش معاك حق وحقك ده انت بالنسبة له وليمة ما صدق انك دخلت المحل عشان ينهشك ياخد منك حقه كامل ويبخسك انت حقك طيب الوقت المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده ما هو وال... والعياذ بالله ما هو معظمه مطففين الدكتور الوقت بقى مطفف ازاي ياخد منك 60 جنيه وتدخل العيادة يكشف عليك دقيقتين والسلام عليكم وعليكم السلام السباك الوقت بقى مطفف حنفية ولا حتة جلدة صغيرة كده يجي ياخد منك 10 جنيه وفي ربع دقيقة يركبها هي حاجة اصلا ما- كله بقى المدرس بقى مطفف يروح ال- ال- ال- الطالب ي- يبقى ابوه يدفع دم قلبه في ثمن الدروس ياخد حقه كامل ويضحك على الطالب ولا يهتم بيه ولا يتابعه ولا ولا فعلا يبقى ضميره معاه المجتمع الوقت بقى مطفف يا جماعة ممكن اب طلع روحه في الفلوس يدي لابنه فلوس روح يا ابني في اول الشتاء اشتري لك جزمة اشتري لك طقم اشتري لك حاجة ال- الولد ينزل يعني ده يغشه في الجزمة وده يغشه في الطقم وده يروح يدفع كل اللي ابوه طلع روحه فيه وفي الاخر طب ليه يا جماعة امتى المجتمع يبقى كده مش ده احنا عايشين فيه ده احنا عايشين فيه كلنا انك انت دلوقتي بتتعامل مع التجار بتتعامل مع المدرسين بتتعامل مع كذا الاساس ان اللي قدامك عايز ياكلك وفي الاخر مش هيديك حقك برضه طب امتى الواقع يبقى صعب كده امتى الواقع يبقى قاتم كده انا عايز اقول لك ايه انا عايز اقول لك ان صورة المطففين دي صورة الموازين المختلة صورة الموازين اللي في علاقة البشر ميزان العلاقة الدنيوية ما بين البشر وبعض بس مش هو ده السبب انا عايز اتنقل معاك للتلت التاني من الصورة عشان نفهم المشكلة دي بتحصل منين قال تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ربنا يتكلم عن كتاب الفجار ها ويتكلم عن انهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون وازاي الران تراكم على قلوبهم وازاي الران بما كانوا يكسبون ملى القلوب بتاعتهم مغلفه وبعد كده يحجب عن الله في الاخره شوف ربنا يقول ايه كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليين ده ميزان إيه يا جماعه ده ميزان الدنيا والاخره انا عايز نجيب بقى المشكله من جذور ربنا بيعلمنا إيه في الاول ميزان الدنيا والاخره انت الدنيا عندك في كفه والاخره في كفه دي تساوي ايه ودي تساوي ايه بالله عليك بصدق كده دنيتك تساوي ايه واخرتك تساوي ايه ربنا بيكلمك عن الاخره اهو وهو بيكلمك عن الاخره بيكلمك عن في وسط الاخره ازاي الناس سابتها عشان الدنيا الميزان ده عندك مظبوط ولا مش مظبوط يعني من الكلمات اللي الناس دايما تقولها يقول لك يا اخي وازن بين الدنيا والاخره يعني ايه وازن بين الدنيا والاخره قول لي اجمع بين الدنيا والاخره انما كلمه وازن هما الاثنين وزن بعض عشان اوازن اسمها اجمع بين الدنيا والاخره اسمها لا تنسى نصيبك من الدنيا اسمها ساعه وساعه انما وازن اوازن بين ايه وايه اوازن بين الاخره والدنيا اوازن بين يعني الجزاء العظيم سواء في المثوبه او في العقوبه وجناح البعوضه اوازن ازاي هي مين اللي وزن مين اصلا قول لي اجمع بين الدنيا والاخره يا جماعه ربنا بيقول كلا ان كتاب الفجار الفاجر ده اللي زي انفجار الميه من الحيطه كده الميه خرجت مندفعه مندفعه مندفعه مفيش حاجه موقفاها اهو الفاجر ده والعياذ بالله مندفع في معصيه الله مفيش حاجه موقفاها مفيش جوه قلبه حاجة بتقول له خاف من ربنا فيا اما يسيب المعصية يا اما حتى مرة يعصي ومرة لا يا اما يروح المعصية حتى هو بيتبطأ شوية خايف من ربنا يا اما بعد المعصية يلوم نفسه ان هو عصى ربنا ده مفيش ده اسود من جوه ده ضلمة من جوه والعياذ بالله ده الفاجر اللي حياته كلها معاصي اللي ما بيتوراش ان هو يعمل اي جريمة في حق الله اللي ما يتوراش ان هو يرتكب اي منكر صغير او كبير الفاجر كلا ان كتاب الفجار اللي في ايه سجين سجين ده سجن بس سجن جوه سجن جوه سجن حاجه كده والعياذ بالله عامله زي مثلا ايه سرداب جواه قب والقب جواه اوضه الاوضه جواها قبر القبر تحت الارض حاجه كده مدفونه جوه سجن جوه سجن ده ايه اصل هو اول حاجه عاش دنيته في سجن هل اصحاب الشهوات دول مستريحين دول مسجونين والله دول مخنوقين دول عايشين اتقس حياه على وجه الارض ولما الكتاب بتاعه يتكتب مفيش حته في الكون كلها مستحمله اعمال الكفر اللي عملها واعمال الجحود اللي عملها فربنا يضعه في سجن في الارض السفلى طب وفي النار تخيل واحد هيتحط في سجن من النار تخيل واحد هيتحط في سجن جوه سجن من نار احاط بيهم ايه سرادقها ده في سجن من بره وبعد كده جوه السرادق ده ده في سجن تاني هو جواه والعياذ بالله فتخيل انسان زي اتسجن في الدنيا واتسجن في الاخره تخيل زي ده ما هو زي ما اطلق لشهواته العنان تعالى بقى دوق السجن بقى دوق الحبسه بقى دوق الخنقه بقى مش انت عملت اللي انت عايزه مش انت انطلقت بل يريد الانسان ليفجر امامه يعني ايه ليفجر امامه يعني مش عايز حاجه توقفه مش عايز حد يقول له لا مش عايز حد يقول له حرام تلاقي السواق ماشي مشغل ال- ال- الكاسيت على صوت يسمع خمس شوارع حواليه طب ليه انت نفسك تسمع اغاني طب انت نفسك تسمع اغاني اسمع على قدك لا ده هو مش عايز يسمع اغاني ده هو عايز يحس ان مفيش حاجه معطلاه عايز يحس ان مفيش حاجه منعاه زي اللي بيشرب سيجاره وينفخ مفيش حاجه واقفه قدامي انا بطلع الدخان لاقصى مسافه قدامي مفيش حاجه واقفه قدامي الواحد هو جاي الوقت في ال- في, في التاكسي فجاه كده وانا ماشي لقيت واحد واحد واقف كده فجاه لقيته واقع في الارض انا ببص لقيت واحده بتصوت ببص لقيت واحد ماسك سكينه كده وبي ايه يا جماعه ده شويه بلطجيه بتشكلوا مع شويه بلطجيه و... ايه ده ايه, إيه الحياه دي هو ده الفجور والعياذ بالله هو ده الفجور بل يريد الانسان ليفجر امامه عايز يفجر مش عايز حاجه توقفه كلا ربنا بيقول لا لا لا, لا انت فاكرينها ايه ان كتاب الفجار لفي سجين كلمه فجار وكلمه سجين فجار ده يعني انفجار يعني انطلاق يعني واحد راح في كل ناحية وعايزها وكلمة سجين ده يعني حبسة يعني خنقة شوف العقوبة شكلها ايه من جنس العمل وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم كاتب كل حاجة كاتب كل كلمة مفيش كلمة واحدة عملها مش مكتوبة عليه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني هو الوقت يا جماعة رد يعني ايه رد ده يعني انت الوقت عملت مزام في اتنين في تلاتة في اربعة قلبك بدأ ينغمش استحليت الذنوب كملت بدأت النقط السوداء على قلبك تبقى طبقة سوداء بس زي واحد ايه لون ورق اسود كده لسه بدأت تكمل اكتر بدأت تبقى طبقات سواد طبقات سواد دخلنا في الرن بقى والعياذ بالله دخلنا ان القلب بقى مغلف بالمعاصي ما عادش ينفع تكلمه في الايمان ايمان مين يا ابني ده بينك وبينه جدار ايمان ايه هتكلمه نور الدين ونور القرآن هينفذ ازاي لقلبه ده قلبه بقى محبوس داخل الران الران يعني خلاص احط بقلبه من كل ناحية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون العقوبة ايه يا رب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون زي ما قلوبهم اتحجبت عنه في الدنيا بالران وزي ما الشهوات حجبت قلوبهم عنه في الدنيا ابصارهم تتحجب عنه في الاخره تخيل واحد شرب سجاير يجي يوم القيامه يلاقي حجاب ما هو شايف بينه وبين الله الحجاب ده سكاره مثلا سيجاره انا سيجاره تحكمني عند ربنا سبحانه وتعالى تخيل واحد مثلا يعني تخيلوا يا جماعه ان كل معصيه واحد عملها يلاقيها هي الحجاب اللي يوم القيامه على عينيه لا يرى الله سبحانه وتعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اشد من عذاب النار الاليم الحرمان من رؤية وجه الله الكريم فتخيل ان انت جزاء من جنس العمل بقى جزاء عشان كده صلاة الفجر وصلاة العصر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه انكم سترون ايه سترون ربكم كما ترون هذا القمر او كما ترون هذا البدر فان استطعتم الا الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اللي هو العصر والفجر فافعلوا يعني الرسول بيقول لك انت هتشوف ربنا بس خد بالك الفجر والعصر اوعى تضيعهم اشمعنى يا رب عايزين نفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام اصل الفجر ده بعد الليل الليل ده وقت الشهوات اللي انت سهرت فيها وقدام الدش وقدام التلفزيون وفي السهر ومع اصحابك ومع فلان ومع فلان وبعد ما سهرت قمت نايم قبل الفجر بساعه راح عليك الفجر فالشهوات حجبتك عن صلاه الفجر طب والعصر العصر ده بعد النهار بيجري في كليته وبيجري في, في معمله وبيجري في تجارته وبيجري في شغله فالاسباب بيجري فيها جه قبل العصر بساعة تعبان عايز يريح بقى قام نايم ضيع صلاة العصر فاللي تحجبه عن ربنا الشهوات او الاسباب يجي يوم القيامه ما يشوفش ربنا سبحانه وتعالى عشان كده صلاة الفجر وصلاة العصر بالذات لو انت مشتاق للنظر لوجه الله الا دول اوعى شهوة تعطلك عن صلاة الفجر اوعى سبب يعطلك عن صلاة العصر يبقى عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه الا الفجر والعصر ليه عشان عايز تشوفه ما تعملش حجاب بينك وبينه في الدنيا هتعمل حجاب بينك وبينه في الدنيا انت حر في الاخره ممكن تيجي ما تشوفوش طب ليه يا رب ما انت اللي حجبت في الاول كلا انهم عن ربهم ربنا ما قالش عن الله عن ربهم ده انت كل يوم تصحى تلاقي 10 جنيه جنبك مين اللي سابها لي الله اصرف بكره 10 بعده 10 بعده 10. مين انا نفسي اشوف انا كل ما اجي لك ده ابويا بعت لك هديه تاني يوم يبعت لك هديه تالت يوم يبعت لك انا عايز اشوفه أنا- هو بي- اللي بيبعت لي كل الهدايا ده، انا عايز اشوفه او بالظبط كده انت بتيجي يوم القيامه مشتاق انك تشوفه نفسك تشوفه فتخيل بقى عن ربهم عن مولاهم حبيبهم اللي انعم عليهم اللي رباهم اللي ولاهم بالنعم نعمه ورا نعمه وهديه ورا هديه بعد كده لمحجوبون كلا إن كتاب الأبرار كلمة الأبرار بعد رمضان كلمة ليها وقع خاص يا جماعة الأبرار عكس الفجار الفجر الأسود من جوه الكحل من جوه الضلمة من جوه الأبرار دول الأبيض من جوه مفيش عنده لا شهوة ولا شبهة مفيش عنده مشكلة واحد طاهر من جوه فحياته كلها لله حياته كلها أعمال صالحة حياته كلها بيتنقل من خير إلى خير ده من الأبرار طب وإيه الأبرار بعد رمضان ده رمضان ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم أص... الرسول ربط ما بين الأبرار والصائمون ليه أصل الصوم ده بيطهر قلبك بيزكي نفسك فبتبقى من الأبرار بتبقى طاهر تماما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين عليين عليين شوف بقى الشين دي اللي هي في الارض السفلى دي بقى ال- المسكونه عليين بقى كتابك تخيل تخيل في رحله ال- الروح لما ال- ال- يشيعك الملائكه المقربون كل ملائكه مقربه من كل سماء تشيعك لغايه ما توصل للسماء السبعه ربنا يقول حطوا كتابه في عليين عليين ده لوحه شرف البشريه عليين ده الكتاب اللي فيه عظماء البشر اللي عبدوا ربنا صحفهم بتتحط في لوحه الشرف دي بالذات انت ليك ايه في الكتاب ده انت ليك ايه يعني مثلا موسوعه جنس للارقام القياسيه العالم الفلاني اتحط فيها لانه مش عارف خد نوبل مرتين والراجل الفلاني اتحط فيها لانه مش عارف عمل رقم قياسي في سباق 100 متر وفلان اتحط فيها وفلان اتحط فيها وفلان اتحط فيها الوقت عليين ده الكتاب ده انت ليك حاجه فيه ليك حاجه في عليين ولا مالكش حاجه سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بقى الحديث ده بقى لانه حديث خطير صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين عارف يعني ايه انت الوقت سمعت عن الين لوحة شرف البشرية يشهده المقربون اعلى ملائكة في السماء ربنا جابه بصوا عبدي عمل ايه بصوا عبدي اللي, اللي قعد اربع ساعات يقوم الليل دوت رغم انه كان تعبان وكان وراه مشاغل بصوا عبدي اللي كان بيصوم يوم ويوم دوت بصوا عبدي اللي كان بيمشي ما بيبطلش ذكر ليا بصوا عبدي اللي كان كل حياته دعوة الى الله ودخل عشرات على ايده الجامع وعشرات على ايده التزمه بصوا امتي دهيت اللي كانت صوامة قوامة وعفيفة طهرة اللي ك... بصوا امتي دهيت اللي حفظت كتاب الله بصوا عبد ده اللي عمل بصوا بصوا يشهده المقربون ربنا بيباهي بيك الملائكة ربنا مش الملائكة قالوا يعني يعني يا رب تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فربنا يجيبهم بقى شوفوا اللي انتوا قلتوا هيفسدوا فيها شوفوا عملوا ايه شوفوا عشان عملوا ايه طلع منهم اللي يشري نفسه ابتغاء مرضات طلع منهم اللي عبدني في الارض كما تعبدني ملائكة السماء طلع منهم اللي قال يا رب انا عايز اتقطع حتت واقابلك بدمي واقول فيك يا رب طلع منهم الرسل والانبياء والاولياء والعباد والعلماء والدعاء والمجاهدين والمتصدقين والصوامين والقوامين والابرار طلع منهم كل ده طلع منهم النساء اللي عملوا اكتر من الملائكة عملته في السماء طلع منهم كل ده فربنا يجيب الملائكة شوفوا البني ادم اللي نزل الارض عمل ايه عشان شوفوا الانسان عمل ايه عشان مش نفسك يبقى ليك عمل ربنا يباهي بيه الملائكة ليك انت باسمك انت طيب ايه بقى اهو الرسول عليه السلام بقى ايه يدينا مفاتيح كده فيقول لك صلاة على اثر صلاة يعني تيجي المسجد وبالنسبة للنساء يعني في بيتها تيجي المسجد تصلي مثلا ال- العصر تفضل للمغرب ما تقومش على اثر صلاة لا لفوة بينهما قعدت ما كلمتش بشر قعد الا بقى لو واحد مثلا ايه سألك سؤال ديني يعني ما- مش لغو مش كلام في اي حاجة دنيا خالص لا لفوة بينهما قعدت تعبد ربنا من العصر للمغرب او من الظهر للعصر او من المغرب للعشاء لا لفوة بينهما او من العشاء للفجر او من الفجر للظهر لا لفوة بينهما كتاب في عليين العمل ده ربنا يكتبه لك في عليين تضيعه مش ممكن طب انت ط... معظمنا طلبة معظم- معظم اللي قاعدين طلبة طلبة وطالبات الطلبة يناسبهم اكتر حاجة ايه من المغرب للعشاء ليه لانك انت في الوقت ده لا ينفع تذاكر فيه ولا تلحق تروح تعمل حاجة فيه ولا تقدر تعمل حاجة فيه وقت بيعدي على طول طب ما الساعة دي تقعدها ربنا في الجامعة وتبقى ليك كتاب في عليين كل يوم باسمك ويبقى ورد القرآن الثابت بتاعك تعمله فيها ايه رأيك جميلة ولا لا حاجة جميلة اوي والله يا جماعة حديث جميل والرسول صلى الله عليه وسلم كتب لك في عليين كلا ان كتاب الابرار لفي عليين يا عم ده الناس اللي طلعت فوق يقول لك في الدنيا انا عايز اطلع على وش الدنيا وش الدنيا في مين يا ابني اطلع فوق في عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مكتوب فيه عمل عمل من الاعمال اللي عملوها وانت لو شفت الكتاب ده الكتاب ده ايه ده ايه عرفت منين انه مصحف لان له شكل معين ما بيتعملش غير في المصحف اهو ده معنى كتاب مرقوم يعني له شكل معين في السماء اللي يشوفه من وسط اي كتاب تاني يقول ده كتاب اعمال الابرار ده من تشريف ربنا سبحانه وتعالى ليه والأعم- والعملك وما ادراك ما الليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كلمة يشهد دي معناها كأن ربنا في احتفال بالعمل اللي انت عملته انت تحت في الارض هنا قاعد بتصلي وفوق الملائكة بتحتفل بالعمل اللي انت بتعمله يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم الله على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه ايه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني ايه وفي ذلك كأن الناس بتتنافس في حاجة تانية فربنا بيقول لا دي غلط في دي وفي ذلك فليتنافس الايه المتنافسون يعني ايه يا جماعة يعني المطففين اللي في اول الصورة قاعدين يتنافسوا في الدنيا وياخدوها بالحلال والحرام وعايز الدنيا بأي طريقة ربنا بيقول مش دي مش دي اللي انت تتنافس فيها مش دي وشوف بقى كلمة يتنافس التنافس ده ده التنافس ده كلمة كبيرة قوي مش كلمة بسيطة تنافس شوف التنافس ده لما يتقال يبقى معناها ان المسابقة وصلت لدرجة ايه وفي ذلك يعني ربنا بيقول مش هنا يا جماعة التنافس هنا مش في رحيق زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه في رحيق زهرة الآخرة إن الأبرار لفي نعيم الكلمة دي جميلة قوي تحس كده ان نفسك مطمئنة قوي وانت بتسمعها ان الابرار لفي نعيم انتوا بتدوقوا القرآن ازاي يعني لما تسمع مثلا الفاتحة كل الحمد لله رب العالمين بيحصل ايه في قلبك لما تسمع كلمة من كلمات رسول الله بيحصل ايه في قلبك يا جماعة احنا يعني يعني يقول لك ايه ان في مستقبلات في الجلد بتستقبل مثلا الحرارة ال- ال- الحاجات اللي زي دي المستقبلات اللي في قلبك اللي بتستقبل نور الايمان عاملة ايه سليمة ولا بيضة قلبك شكله ايه قلبك بيلقط على طول ولا لا يعني انا بدور المفتاح في العربية العربية تقعد آه، وتقوم واقفة ادور تاني آه، وتقوم واقفة مش عايزة تلقط بايظة ما بتلقطش بسرعة انت قلبك كده تفتح اول ركعة في التراويح ربع آه، وقام واقف برضه مفيش فايدة ركعت وسكت مش حاسس بحاجة تاني ركعة قامت فاصله منك برضه مفيش فايده تالت ركعه ال 11 ركعه خمس وانت مفيش طقم المشاهد بتاعك عايز يتغير الناس اللي بتسوق عربيات بقى عارفه طقم المشاهد اللي مش سايقين عربيات ده حاجه يعني كهرباء بتاعتك بايظه كهرباء انفعالاتك بايظه انفعالاتك مش مظبوطه مع كتاب الله سبحانه وتعالى مش عارف تلقط عايزين تلقط بقى يا جماعه عايزين اول ما المفتاح يتحط كده ها بس لقطت ومشت على طول عايزين نوصل للمرحله دي مع كتاب الله سبحانه وتعالى انك انت لما تسمع اي ايه في كتاب الله يعني يعني ت- تبدا بقى نبدا بقى ندخل في علاقه جديده مع الله يا جماعه ده اهل القران هم اهل الله وخاصته الواحد لما يتدبر في الحديث ده كده يستغرب يعني انا هبقى من خواص الخلق انتوا عارفين يعني ايه اهل الله وخاصته يعني الكلمه دي اخطر من كلمه الفردوس الاعلى الكلمة دي اخطر من كلمة اهل الغرف واصحاب اعلى مقام في الجنة اهل الله وخاصته دول اللي هو اعلى من اي حاجة ممكن تتخيلها بقى خواص خواص الخواص اهل الله وخاصته طب انت مش عايز تبقى من اهل الله وخاصته والطريق بسيط الطريق سهل جدا تعال احفظ قرآن يا عم اه احفظ قرآن فاهم يا جماعة؟ يبقى انت بتحفظ قرآن وثبت ورد القرآن يبقى انت بتقرأ قرآن اه وحاول تحضر دروس تفسير وت- وتفهم قرآن يبقى انت بتفهم القرآن واللي انت تعرفه تطبقه واشتغل بيه يبقى انت من اهل القرآن موضوع بسيط والله يا جماعة موضوع بسيط هتعيش عشر سنين كده مثلا بإذن الله ربنا يمد في عمرك عشر سنين بعد العشر سنين دول هتلاقي نفسك القرآن بقى هو كل حياتك يبقى انت قدامك فرصة وبسيطة وسهلة ومفتاح هيفتح لك كل حاجة في الدنيا والآخرة يبقى انت بتت... يبقى انت يبقى اذا يا جماعة الوصول الى الله ما هو صعب وربنا مدينا المفاتيح بس احنا اللي عايزين نمشي في الدين بهوانا ان الابرار لفي نعيم نعيم نعيم ده يعني ما فيش حاجة بتقدر عليهم اي حاجة اي حاجة من اصناف نعيم ان الابرار هو اهل الدنيا في نعيم هو رئيس الجمهورية لاي دولة في نعيم هو الملك الفلاني مش في نعيم ليه هو عنده عشر عيال تسعة بيطلعوا الاوائل على المحافظات في التعليم وواحد ساقط فمقدر عليه استمتاعه بالتسعة هو غني جدا ومليونير وعنده ومراته مش عارف ايه واولاده ايه بس جاله سكر وضغط عذبوه وقدروا عليه احساسه بالنعم التانية هي مش عارف كبيرة جدا واتجوزت معرفش واحد ايه واهلها ايه وعاشت فين وسكنت فين بس طلعت ما بتخلفش فنعمة فعاد الحرمان من الانجاب قدر على يعني انتوا فاهمين مفيش في الدنيا نعيم يا جماعة مفيش في الدنيا نعيم الدنيا ما تعرفش تستمتع بنعمها ليه هتلاقي ابتلاءات في حاجات تقدر عليك الباقي انما هنا في الجنة لا انا عايز وانا بقول لك ايات الجنة اقرنها لك بايات الدنيا على ال- ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم شوف كلام ربنا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك انا عايز رحيق الاخرة تقارنه برحيق الدنيا هو ايه رحيق الدنيا زهرة الرحيق ده اللي هو الزهرة ال- النقطة ال- النقطة العسل الجميلة قوي اللي جواها دي ده رحيق الدنيا ده رحيق زهرة الدنيا بيبقى عصير خالص صافي مفيش فيه لا مية ولا اي اضافات ولا اي حاجة وبيبقى خالص مفيش فيه اي شوائب خالص ز- شوف بقى رحيق الاخرة يسقون اول حاجه يسقون يسقون ولا يشربون يسقون طب يسقون يعني ايه يعني انا اجيب لك الكوبايه واقول لك اشرب لا ده انت في حد بيسقيك طب واللي بيسقيك ده مين مين اللي بيسقيك تخيل بقى مين الرسول لا احنا مش على الحوض احنا في الجنه ده انت ممكن مراتك طب والاخت الفاضله جوزك يعني يبقى اذا انا عايز بس اقول لك ان كل كلمة يسقون طيب يسقون دي مفيش فيها تعب ده انت قاعد حتى ما مدتش ايد طب في الدنيا رحيق الدنيا ايه رحيق الدنيا كرسي انا رئيس مجلس اداره الشركه دي فلوس انا معايا رصيد في البنك مركز انا بقيت الوزير الفلاني اه مش عارف سلطه انا مش عارف اتجوزت مين انا سكنت فين شقه عربيه موبايل مش عارف ايه هو ده رحيق الدنيا رحيق الدنيا يسقون واحد سقاها لك ده رحيق الدنيا بتطلع روحك عشان تجيبه ضرائق الدنيا بتتقتل عشان تجيب انا عايز اقول لك ربنا جاب لك اوصاف في رحيق الاخره ازاي عشان يقول لك رحيق الدنيا ده اللي انت قاعد تتنافس فيه تعالى تنافس في ده بتتقتل عشان تجيب يسقون من رحيق مختوم مختوم يعني ايه يعني لما تلاقي مثلا ازازه كاكولا مقفول الغطا بتاعها انت اللي بتفتحها يبقى دي بتاعتك محدش شربها غيرك مختوم يعني ال ال الازازه بتاعتك او السقاء بتاعك محدش شربه غيرك ده بتاعك انت باسمك انت مش هيفضه غيرك انت انما الكرسي اللي انت قعدت عليه في الدنيا 100 واحد قعد عليه قبلك مختوم فين بقى ده انت قاعد على كرسي ده ربنا بيقول وتاكلون التراث اكلا ايه لما وتاكلون التراث التراث اللي هو الورث وربنا يقول لك التراث كلمه التراث دي ده التراث ده كلمه قديمه يعني التراث ده فلوس ولكن ربنا يجيب اسم التراث التراث ده انت عارف ال1000 جنيه اللي انت ورثتها دي ال100000 جنيه دول ده ال100000 جنيه دول يا ابني قصه 1000 واحد اتحطوا في ايديه قبلك ده خدهم سرقهم وده وبعد ما سرقهم صرفهم في مرض دفعهم لدكتور والدكتور ده كان راجل صالح طلعهم زكا واللي خدهم زكا ده كان راجل مش عارف شحات عمل بهم ايه وبعد كده ده عمل ايه وده عمل ايه ده قصه انت فاكر الفلوس اللي في ايدك دي ولا الكرسي اللي انت قاعد عليه ده انت اول واحد تقعد عليه ولا اخر واحد هتقعد عليه ده انت حلقه في سلسله كبيره قبلك حلقات كتير وبعدك حلقات كتير ده انت حاجه كده مختوم مين ده انت ماسك حاجه ولا ليها قيمه اتقطعت من كتر ما الناس دولوه يبقى الكرسي اللي انت قاعد عليه ولا له قيمه الفلوس اللي معاك ولا لها قيمه ولا لها اي قيمه يبقى اذا يا جماعه ال ال يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وتاكلون التراث اكلا ايه عارفين يعني ايه لما لم ده اللي هو مش مش لما الام تحب ابنها قوي تقول ايه انا عايز احطه جوايا من حبه للدنيا عايز يحطها جواه فلما الواحد يكون عايز ياكل اكل سريع يعمله لقم كده لقم لقم ويقعد ايه يصلط بقى هو مش عايز يمضغ ده هو عايز يصلط يصلط يصلط هو عايز الدنيا تبقى كلها جواه عايز يعبي دنيا يعبي دنيا الدنيا تبقى جواه فربنا يقول وتاكلوه وكلمه تاكلون دي شرف واحد جعان وتحط قدامه اكل وانطلق فيه ربنا بيقول لك الدنيا الناس بتحبها قد ايه اكلا لما حد يلم وتحبون المال حبا ايه جمع جمع ده يعني جمع عايز تتجمع عايز يبقى ليك وادي دهب ووادي دهب تاني ووادي دهب تاني ومفيش حاجه بتشبعك ده انت وادي الدهب اللي معاك ده لو قعدت تصرف في الاخر عمرك مش هيخلص عايز تاني وعايز تالت وعايز رابع وتحبون المال حبا جمع ربنا بيوصف الناس اللي بتحب الفلوس تحب الاغنياء ما يحبش غير الاغنياء يركب عربيات الاغنياء دايما يروح المناطق اللي فيها الاغنياء عايز يتفسح يتفسح في البلاشات بتاعت الاغنياء طب والفقير ولا في دماغه الفقير ولا في دماغه المسكين ولا في دماغه اليتيم اللي حب المال والعياذ بالله يستعبده يبقى يسقون حاجة سهلة خالص من رحيق مختوم بتاعك انت بقى مش الف ايد مسكته قبلك مش الف دبانة وقعت عليه قبلك لا ده بتاعك انت ختامه مسك يعني تشرب الكوباية كده شربت الكوباية طعمها طبعا لا يوصف يقوم ريحة المسك تيجي في مناخيرك اخر الايه اخر الشرب طب انت في الدنيا ختام الدنيا ايه راحتك الدنيا ختامه ايه ختامه موت وختامه ايه وختامه يجي ابتلاء يتاخد منك وختامه ايه يجي واحد ياخده منك وختامه ايه يجي لك ابتلاء تاني ينكد عليك الحاجه اللي انت فيها وختامه ايه هو ده هو ده الدنيا يا جماعه هو ده راحه الدنيا اي نعيم في الدنيا بتلاقي الاسره السعيده الجميله المترابطه اللي كله سعيد وشباب جامعه وقاعدين مشغلين الكاسيت ليل نهار والبنات ما اعرفش عامله ايه والنهارده البنت دي شويه وتلاقي الاب جاله مش عارف مرض ايه ومات والبنت دي جوزها سافر بره عملت مسافره بره وما اعرفش الام حصل لها ايه بعد كده وعيت والابن ده ما اعرفش ابن وتلاقي فجأة اللي كانوا ملمومين وكانوا مع بعض كل واحد راح في ناحية وتفرقوا والسعادة اللي كانت موجودة راحت وبقوا في يعني انا عايز اقول لك هو ده راحة الدنيا هو ده اخر راحة الدنيا اخر تعاق هيتاخد منك الكرسي اللي انت هيتاخد منك مش ختامه مس ده ختامه زفت ختامه زفت في كل حاجة ختامه زفت انما ختامه مسك ده راحته الاخرة يبقى انت بتتنافس في ايه بقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انت بتتنافس في رحيق انت بتتنافس في حاجة ولا لها اي قيمة وربنا بيقول ايه تعرف في وجوه على الارائك ايه ينظرون الارائك دي اللي هي ايه الاريكه دي اللي هي السرير اللي كان بيتزف عليها العروسه زمان اللي هو كنبه كده و... وعليها زي شلت كده شلت والعروسه قاعده وفي كوشه مغطياها يعني ك... يعني ربنا بيقول لك ده انت كانك عريس في الزفه عريس في الزفه فبيقول لك بقى انت بتتنافس في يوسف ايه ومزاجه من تسنيم المزاج اللي هو التسنيم ده السنام الجمل اعلى حاجة في الجمل تسنيم دي اعلى عين في الجنة بيتخلط لهم العصاير بتاعتهم بالتسنيم عشان يبقى اروع طعم ممكن يدوقوه مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون اعلى ناس عارفين حفلات الاوائل لما يتعمل حفلة بس للثلاثين الاوائل الثانوية العامة على الجمهورية بس مفيش حد فيها غير دول تخيل الاوائل قاعدين مع بعض بقى تخيل فرحتهم اهو دي عينا يشربوا بها المقربون رايحين عند العين ديت يشربوا عندها ويقيسوا عندها ويفرحوا عندها ويتقابلوا عندها احساس ان دول اعلى ناس في البشريه الاوائل ومتقابلين مع بعض بس اوائل الاخره بقى عينا يشرب بها المقربون وفي النص ربنا يقول لك وفي ذلك فليتنافس انت بتتنافس في ايه انت زعلان عشان ايه انت مهموم عشان ايه انت ايه الحاجة يتنافس التنافس ده يقول لك من نفس نفس يعني ايه يعني مش نفسك مش قادرة تستحمل انها تتاخد منك لا محدش ياخد دي مني ابدا انت ايه الحاجة اللي مش مستحمل ان حد ياخدها منك ايه انت بتطلع الاول على الكلية ومش مستحمل ان حد يجي ياخد منك المركز ده انت ماسك مركز في الدنيا مثلا في اتحاد الطلبة ماسك مركز ولا ماسك مثلا رئيس اتحاد كذا ومش مستحمل حد ياخد منك المركز ده انت مثلا في مثلا بنته معانا مش مستحمل ان حد يجي ياخد لا يا ابني الدنيا مش كده الدنيا دي كلها من اول غيرك كده في ايد غيرك قبل ما تبقى في ايدك ورايحه لغيرك بعد ايدك انت انما يبقى اذا يا جماعه الميزان الثاني في صوره المطففين ميزان ايه ميزان ايه الدنيا والاخره ميزان قلنا ان مفيش حاجه اسمها وزن بين الدنيا يعني ايه وزن بين الدنيا اجمع بين الدنيا والاخره انما وزن لا وزن دي مش وزن دي عشان نقول وزن يبقى الميزان الاولاني في سوره المطففين ميزان التعاملات الدنيويه الميزان بين الناس وبعضها الميزان الثاني ميزان الدنيا والاخره اما ميزان الدنيا والاخره باظ ما عادش في خوف من ربنا بدا يظهر المطففين بقى ما انا مش خايف من ربنا هاكلك اكتالوا على الناس تحس كلمه اكتالوا على الناس جايه انك فريسه وما صدق لاك هاكلك واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسروا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الجزء الاخراني في سورة المطففين ايه بقى ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واخدينهم مقلسة شايف اللي قافل على نفسه حد يا ابني يجي في العيد ويدخل الجامع ولا يحضر درسه واذا مروا بهم يتغامزون شايف عامل البنطلون بتاعه ازاي شايف الجلابيه اللي هو لابسها شايف البتاع اللي مغطيه بيها وشها ده واذا مروا بهم ايه والتغامز غير السخريه او غير التغامز ده حركه سهره يعني لو واحد واقف وشافك وانت معدي وشاف الاتنين بيتغمزوا عليك هيعرف انهم بيتغمزوا عليك من منظر الايه يزغب ده ويبص لده ويرمز لده ويعمل ده فده سخرية واضحة قدام الناس واذا مروا بهم يتغامزون شايف ال- بتاع اللي قاعد يعمل بيه اسنانه ده وال... وشايف يا عم المنظر وهو ماشي كده وعامل واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين اما النهارده بقى حصل حاجة لا ويقعدوا يضحكوا ده مش عارف ده ناس متخ... ده ناس يا عم عايشة في العصر الحجري يا عم عارف ان هي اللي اساطير الاولين آه، اساطير الاولين يعني يعني بتوع من 1400 سنة كانوا بيقولوا نفس الكلمة ده مش كلمة جديدة ده من العصور الحجرية اساطير الاولين يعني كلام العصور اهو بالظبط كده اولاد يقول لك يا عم ده بتوع العصور الحجرية ويضحك واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون لا هنا بقى مش ضحك بقى ده ايه ده قاعد قدام ميكروفون بقى و... والناس دي مضحوك عليها والناس دي آه، مغسول دماغها والناس دي آه، غلط فكريا ويبدا بقى ايه وهو اصلا تافه وفارغ وهايب وما عندوش اي مقوم انه يتكلم في اي موضوع اصلا وت- ممثل تافه ويطلع يتكلم على الشيوخ سبحان الله العلي العظيم يعني واحد حقير ويطلع يتكلم عن دعاء الله واحد يعني يعني هقول ايه بس ما عندوش عقل اصلا ويطلع يكتب في جريدة كلام عن الشيخ فلان ولا الشيخ فلان واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون يبدأ يحكم بقى وما ارسلوا عليهم حافظين يعني انا جايبك الدنيا عشان تشتغل عشان يوم ما تقف بين ايديا وانا جايبك الدنيا تقعد تحكم على الناس فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الميزان ده ميزان ايه يا جماعة ده ميزان الحق والباطل يعني صورة المطففين ثلاث تلات كل تلت ميزان الميزان الاول ميزان التعامل ما بين اهل الدنيا وبعض ميزان المطففين انت مطفف يعني ايه مطفف يعني بتاكل الناس سواء دكتور سواء مدرس سواء صيدلي سواء سباك سواء نجار سواء تاجر سواء اي مهنة انت مطفف انت بتاكل الناس وبتعتبر الناس ولا عشان تزود الناس ميزان التعامل الدنيوي في حكمك على الناس مطفف حبيبك ترفعه السماء وعدوك تنزله الارض حبيبك ما تشوفش فيه غير المزايا وعدوك ما تشوفش فيه غير العيوب مطفف في حكمك على الناس مطفف في علاقتك بالناس طب والميزان التالي ميزان الدنيا والاخره انت مقيم الدنيا قد ايه والاخره قد ايه طب والميزان الثالث ميزان الحق والباطل ازاي اهل الحق اعتبارهم في المجتمع ايه واهل الباطل اعتبارهم ايه يعني اما الفنان الفلاني يطلع مثلا في الاعلام ويتعمل له برنامج ويتلمع ويتعمل له افلام ويطلع في السهرات ويطلع وان شاء الله مشكلة الشرق الاوسط يتاخد رأيه فيها ومشكلة الاقتصاد يتاخد رأيه فيها و- وهو اصلا ما يعني ممكن معهوش مثلا ومشكلة والعلماء والدعاة ممنوع ما ينفعش يطلع يعني تخيلوا يا جماعه شايفين التطفيف يا جماعه شايفين ميزان الحق والباطل شايفين الميزان لما يختل شايفين الميزان لما تلاقي مثلا الناس تحترم مثلا لو ممثل نزل على المشاة الوقت المشاة تتقلب ولو مثلا عبد مؤمن ولا شايفين الميزان المصيبه بقى ان لما التطفيف في ميزان الحق والباطل ده يحصل يحصل مننا احنا يحصل من الناس نفسها ان الناس نفسها بقت بتعظم الفنانين بتعظم المغنيين بتعظم الرويبضه اللي الرسول عليهم النمر التافه يتكلم في امر العامه بتعظم العصاه بتعظم الاغنياء بتعظم اصحاب المراكز واهل الحق واهل العلم واهل الفضل واهل الدعوه واهل الدين محدش من دول اعتبرهم يبقى صورة المطففين بتقول لك اوعى تكون مطفف في علاقتك بالناس او حكمك على الناس اوعى تكون مطفف في وزنك لقدر الدنيا وقدر الاخرة دنيا ايه دنيا ايه يا جماعة دنيا ايه شوف الاخرة قد ايه شوف رحيق الاخرة شكله ايه وشوف الدنيا اخرها توصل منها لايه اوعى تكون مطفف لميزان الحق والباطل واهل الحق واهل الباطل بنخرج من صورة المطففين اللي هي اول صورة نزلت في المدينة المنورة اللي هي يعني يعني من اولها كده موازينكم لازم تتظبط ان احنا مطففين ان احنا مطففين بالثلث ان احنا مطففين يا جماعة احنا مش قادرين الدين حق قدره احنا مش قادرين الدنيا حق قدرها والاخرة حق قدرها للأسف الشديد احنا مش عارفين نوزن مش عارفين دي وزنها ايه ودي وزنها ايه ولو عارفين بالكلام على لساننا احنا للأسف على مستوى بقى الكلام العملي لا على مستوى الهم القلبي لا على مستوى انشغال الفكر لا ده انت فكرك متاكل بالدنيا وقلبك متاكل بالدنيا وشغلك متاكل بالدنيا طب الحل ايه الحل ايه يبقى اذا مسألة التطفيف في الموازين ده مسألة ان احنا نوزن دي صح ونوزن دي صح يبقى رمضان كان عشان ايه رمضان كان عشان نوزنها صح رمضان كان عشان شهر كامل قلبك يقعد يتصنفر فيها من الران اللي اتراكم عليه يتصنفر يتصنفر يتصنفر تراويح على تهجد صيام انام شوية قوم في ايه تراويح يلا انزل صلي طب الحق انام مفيش حاجة ده معسكر يا حبيبي هو في في المعسكر حاجة اسمها تقول لي الساعة كذا والساعة كذا ارجع نام ده في تهجد اصحى من الساعة اجري بسرعة بقى الحق ليه اصل يضربك نص ساعة والفجر يبدا يا هتاكل يا ممنوع الاكل بعد كده ايه ده اه معسكر جد صنفر قعدت تصنفر من جوه تطلع من الصنفره دي بقى تطلع شايف الدنيا صح شايف كل حاجه صح شايف الدنيا قد ايه والاخره قد ايه عشان كده كان المفروض ان درس الليله هيبقى يعني كان العنوان بتاعه بطل بعد رمضان كان العنوان بتاعه موضوعه ان انت طالع من رمضان رمضان ده طبعا هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله الاسبوع الجاي بتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى ان انت طالع من رمضان طالع من معسكر هو الفريق بيروح يلعب في معسكر عشان يرجع ينام ده المعسكر ده قبل البطوله ده انت طالع من المعسكر ده هتعمل ايه طالع على ايه طالع بفكر شكله ايه ايه اللي انت ناوي عليه ايه اللي اتغير فيك يبقى اذا يا جماعة يعني المفروض ان احنا طالعين من رمضان عارفين احنا هنعمل ايه عارفين احنا رايحين فين مشحون وفاهم شحنتك دي هتتفرج فين عشان كده يعني يعني باذن ربي سبحانه وتعالى انا فكرت السنه دي يا جماعه باذن ربي سبحانه وتعالى وكل شيء باذن الله وكل امر باذن الله سبحانه وتعالى يعني ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله يعني إيه اوعى تعلق العمل على مشيئة اوعى تعلق العمل على مشيئة فلان ولا فلان هو اللي بيملك الأسباب الله يبقى لا تعلق أي عمل إلا على مشيئة الله لأن المهيمن على كل فعل هو الله فانت علق كل شيء على مشيئته لوحده سبحانه وتعالى فيعني الواحد بإذن ربي سبحانه وتعالى ومشيئة ربي سبحانه وتعالى فكرت إن السنة دي إحنا عايزين الناس تتغير وعايزين نطلع خطوة وعايزين نقرب خطوة من الدين طب نعمل ايه ايه الحاجة اللي نتكلم فيها السنة دي مواضيع عامة لا مش عايزين مواضيع عامة احنا عايزين سلسلة نبدأ نركز في سلسلة كده فكرت في سلسلة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة بس بمنظور تاني يعني ايه بمنظور تاني يعني انا عايز الوقت صناعة ابطال الامة الوقت يا جماعة مليار و200 مليون وقاعدين ناكل على دماغنا ولسه اخر خبطة واخدنا على دماغنا خبطة العودة لشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك مليار و200 مليون وبناكل على دماغنا طب والحل ايه الحل بقى ان احنا مش عايزين عدد عايزين رجالة عايزين ابطال صناعة الابطال دي من خلال ايه الوقت الشاب لما يجيب كتاب عن بطل من ابطال الدنيا يصحى يسخن ويتحمس وعايز يبقى بطل طب اعظم بطل في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل لو انت درست سيرة رسول الله بطولات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا ندرس السيرة بس على اعتبار احنا بندرس الوقت اعظم حركة بطولات في التاريخ غيرت وجه الارض تتحمس قد ايه انت مش بتسمع سيرة واحد ازاي فلان بقى مليونير ازاي زويل خد نوبل ازاي مش عارف لا لا لا وتقرا الكلام وتتحمس وتسخن ده انت بتسمع اللي اعظم من كل دول الحاجة اللي تسخنك في كل دول يبقى اذا يا جماعة عايزين ندرس السيرة باذن رب سبحانه وتعالى من المنظور ده برضه من الحاجات اللي دايما ما بيتركزش عليها في سيرة رسول الله دايما في السيرة يتركز على الرسول عمل ايه في الغزوة والرسول عمل ايه محدش ركز قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ايمانيات رسول الله يعني قصص الانبياء لما تدرسها كده تلاقي فيها ايمانيات فياضة ال- رسول الله ايه اللي كان في قلبه تجاه ربنا و... و... يعني يا جماعة الموضوع كبير فعلا ازاي الرسول يبقى قدوة لينا في التربية القلبية واصلاح القلوب يعني انا لو جيت اقول لواحد منكم دلوقتي ايه المقامات القلبية بتاعت النبي انت ممكن تقول لي الصحابي الفلاني كان عابد والصحابي الفلاني كان مؤمن والصحابي الفلاني حقق الاخبات في موقف كذا الرسول عليه الصلاة والسلام تقدر الرسول يبقى قدوه ليك في الايمان تقدر تحس ان الرسول بطل قد ايه في التربيه الايمانيه وبطل قد ايه في الدعوه وبطل قد ايه في العباده وبطل قد ايه في الجهاد وبطل قد ايه يبقى اذا سلسله السيره دي هدفها باذن رب سبحانه وتعالى ان احنا نبدا بقى نشوف البطوله الحقيقيه نبدا نشوف الحركه الحقيقيه اللي جت غيرت وجه التاريخ نبدا نشوف بقى الابطال دول وكل مره نتكلم يعني مش من اول مره ولا تاني مره بعدها بشويه ما نبدا نبقى سخنا مع الموضوع شويه نجيب اخر ربع ساعه خريج من خريج مدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم او احنا اتكلمنا قلت ثلاث ارباع ساعه دي مثلا في السيره المدرسه اللي اتكلمنا عليها مدرسه الابطال دي خرجت ده خرجت مصعب الموقف اللي اتكلمنا عليه ده اهو مصعب كان فيه اهو مصعب اهو اتكلمنا بقى ايه لما اتربى في المدرسه دي يبقى المدرسه دي بتخرج النموذج ده انت كده لا يبقى ما انتش في المدرسه دي لو انت مش كده يبقى انت ما دخلتش المدرسه دي فاحنا عايزين نتناول السيره نسخن شويه معاها. نتحمس شويه نشوف عملوا ايه واستحملوا ايه و- و- ووصلوا لايه ونجحوا في ايه والمفروض نقلدهم في ايه والواقع بتاعنا ده السيره دي بتحل لنا مشاكل ايه في حياتنا كل مرحله من مراحل السيره النبي قبل البعثه يعني مش عايزين السيره يا جماعه كقصص عايزين السيره كفوائد اقدر بيها ان انا احل مشاكل دنيتي واقدر بيها ان انا افهم فن الدعوه واقدر بيها ان انا اصلح قلبي واقدر بيها ان انا اوصل لربنا واقدر بيها ان انا ابقى بطل من ابطال دين الله سبحانه وتعالى يعني اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد هي دي الفكره الاساسيه اللي احنا آه، باذن الله سبحانه وتعالى حد عنده اعتراض على سلسله السيره هي تتقال يعني يعني بس يعني ايه ن- لا يعني يعني يا جماعه لو حد عنده اقتراح حد عنده حاجه آه، يقول احنا مش آه، يعني دي سفينة احنا راكبين فيها مع بعض بنحاول ان احنا نوصل يعني من اول ما الدرس بدأ على قدر ما الواحد بيقدر لغاية دلوقتي ال- يعني الموضوع له هدف مش ماشيين كده احنا ماشيين في هدف يعني انا انا في صورة في ذهني الصورة دي انا فهمتها من دروس المشايخ ومن كلام الله ومن كلام رسول الله الصورة دي صورة بطل صورة بطلة صورة صبر ملتزم صورة صبر مؤمن الصورة دي هي اللي انا بحاول ان احنا مع بعض نوصل ليها من خلال بقى ان احنا نبدأ نتكلم في مواضيع معينة نبدأ نعمل مشاريع مثلا بتنمي جوانب معينة نبدأ نركز على معاني معينة نبدأ يبقى اذا يا جماعة في هدف الدرس ده مش مش درس يعني مش المرة دي بنتكلم عن كذا عشان كده لو تلاحظوا ان من اول من السنتين اللي فاتوا الدرس ما خدش الاتجاه ده مش اتجاه مثلا ان النهارده هتكلم عن صلة الرحم بعده هتكلم عن الاخوة بعده هتكلم مثلا عن بر الوالدين بعده هتكلم لا ما مشيناش بالطريقة دي ده الاول مثلا ست شهور خدناهم وعظ وعظ وعظ على قد ما نقدر بقى نار جنه مش عارف ايه القلوب تلين شويه بعد كده نبدا بقى سلسله معرفه الله بس ايه على الخفيف شويه الانكسار لله حب الله خشيه الله بعد كده ندخل سلسله عبادات نبدا نطلع شويه السنه اللي بعدها تيجي في رمضان ندخل سلسله القران اللي حضر فيه بعد كده نبدا قصص القران نقرب من القران شويه بس من اجمل حاجه في القران وابسط حاجه تقدر تدخلنا ما نتعبش ما نحسش الموضوع تقيل قصص القران بعد كده سلسله معرفه الله بقى سلسله طويله خدت منا حوالي 3 شهور بعد كده نبدا في هم الدين يعني انا عايز اقول لك ان الموضوع مش ايه يعني يعني لو هنقلب الدرس دروس عامه الموضوع كبير كل مره نلاقي موضوع نلاقي موضوع. انما لا انت ممكن تروح الوقت وتفتح ناس صالحين تقرا في موضوع وتنمو بيه انما في اساسيات الدرس ده مش عشان نبني بناء عشان نحط اسس الاسس دي انت تخرج بره بقى تلاقي الف مسجد والف عمل والف سكه والف معهد علمي والف شيخ و... ابني بقى ابني بقى انطلق بقى يبقى ده منطلق بعد كده يبقى اذا يا جماعه يعني انا عايز أح... يعني يعني كل واحد يحس هنا ان احنا لينا هدف مش جاي اتوعظ كلمتين وامشي مش جاي اسخن وامشي لا هدف وعلى قد احتمال السفينه على بعضها بنبدا نتطور على قد احتمال المجموعه على بعضه بنبدا نتطور فاللي عنده اقتراح اللي عنده فكره اللي عنده رؤية معينة يبدأ ايه يعني يعني يقولها ي- يقترحها بحيث ان احنا نبقى دايما متواصلين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى انا معايا كذا مصحف كده يعني بصوا احنا خارجين من رمضان وده شهر القران المصحف الجميل ده ال- جميل قوي وفيه معاني كلمات على الجنب وحاجات ظريفه جدا يعني المصحف ده مين ياخده ويعني انا مش هقول لك يختم القران على الاسبوع الجاي بلاش نص القران بس من الكهف يبدا من الكهف للآخر. بعد انا قاعد اقول انتوا الخلاصه وانتوا اللي فيها وانتوا اللي عملتوا لا ما ينفعش يعني الرجاله اللي في الاول دول الرجاله كده ما ينفعش يا جماعه ده المفروض المسجد يرفع ايده يعني المفروض الاقي واحد مثلا منزل ايده اقوم بقى هو ده ال- من الكهف الاخر طيب طيب المصاحف الجميله دي برضه من الكهف للاخر انا مش هقول لكم الست ايام من شوال ده طبيعي ان الناس كلها صايمه لا انت خليك لحاجه كبيره ما دام انت سخن قوي كده ها من الكهف للاخر طيب قميص صح طيب انا والله يا جماعه نفسي اديكم كلكم يعني انا الأخ- لا. ايوه قميص صح طيب يا جماعة آه، احنا الوقت يعني برضو عايزين نركز على كتاب الله سبحانه وتعالى مين النهاردة يا جماعة بكر لصلاة الجمعة الله يديك مصر. ايه مين النهاردة راح صلاة الجمعة مثلا للساعة 8 الصبح مثلا مين النهاردة بكر لصلاة الجمعة مين اللي بكر النهاردة صلاة الجمعة مش مين اللي يبكر مين اللي بكر خلاص يعني طيب يعني في تترة طيب مين ياخد المصحف ده بقى ويبكر الاسبوع الجاي يعني جلسة الضحى تخلص تطلع تستحمى تلبس اللبس النظيف الجديد المغسول المكوي بتاعك وتقوم طاير على الجامع مسجد التوحيد بيفتح من الفجر يعني باذن الله تقوم طاير على مسجد التوحيد هو تقريبا المسجد الوحيد اللي يعرف إنه بيفتح من الفجر يعني حتى ممكن نشجع بعض يا جماعه ويبقى كل اسبوع نتقابل مع بعض هناك اللي عنده همه يعلو ليها دي حاجه انا ناوي عليها السنه دي ان شاء الله ان التبكير ده هيبقى مشروع احنا متفقين عليه كل اسبوع مع بعض ومثلا مسجد زي التوحيد مثلا نتفق خلاص نتقابل هناك ويتكشف بقى مين اللي جه ومين اللي ما جاش فمين يبكر الاسبوع الجاي طب انت راجل خد طب خد يا حبيب قلبي طب, طب, طب استنى تفكر بقى ومن الكهف للاخر يلا. في مصحف كبير تاني اهو ها الناس في التفكير ما اعرفش ايديها نزلت ليه في إيه يا جماعه ده ليله قدر اسبوعيه ده كل خطوه باجر سنه صامها وكام ويعني اصح حديث فيها 8000 جنيه صلاه قربت الودن لله سبحانه وتعالى ها مين يبكر الجمعه الجايه ومن الكهف للاخر طيب الراجل الطيب ده أنت. خد الدهب عايزين يبقى في علاقة بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى ها يختم المصحف قبل الجمعة الجاية قبل الجمعة الجاية يختم المصحف ال- ال- الركن اليماني ش- سخن فجأة ليه آه؟ هتختم قبل الجمعة الجاية طب خد يا حبيبي. طب يا حبيبي. طب يا جماعة ها مين مش يختم بس خلينا نت- نتهاون يلا من الكهف للاخر ويبكر الجمعة الجاية الناس بتقوم رافعه كده تيجي يبكر ينزل مش عارف في ايه ها طيب. هتعمل كده خد كده. لسه في مصحف بقى ولا ايه اه لسه في مصحف واحد واحنا متعودين ان المصحف الاخراني ده بقى نعينها الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا متعودين ان المصحف الاخراني يعني ايه بيبقى حاجه ايه مش اي حاجه المصحف الاخراني يبقى واحد يختم المصحف لا الست ايام ده مش اللي مش عايز ياخد صواب صيام الظهر ما يصومهمش بقى يختم المصحف ويبكر الجمعه الجايه ان شاء الله يختم المصحف قبل درس الجمعه الجايه هتعمل كده طيب خد. وبالنسبه للاخوات يعني يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان كل اخت تجتهد في عباده الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يرزقها الزوج الصالح ويرزقها النجاح في دراستها كل اخت ان شاء الله باذن الله تقرا ال- يعني من الكهف للاخر ان شاء الله الكلام ده صح يا جماعه ان انا اقول لكم يا رب اللي اللي يعمل كذا في العباده ياخد مثلا كذا في الدنيا الكلام ده صح ها يعني غلام الاخدود قلب المدينه بايه الب- المريض يجي الله يشفي المريض اعبده وامن بيه ويشفيه اعبده وامن بيه ويحلك مش... يا جماعه ده يقين ده يقين ان الله هو اللي يملك الدنيا الله هو اللي يملك الدنيا الله هو اللي يملك الشفاء الله هو اللي يملك الرزق يبقى اذا لازم اليقين ده يبقى عندك ان انا لما اعبده يفرج كرب ده يقين بس انا مش بعبده عشان يفرج كربي انا بعبده لانه عظيم ولان عايز الجنه ولان خايف من النار ولان خايف من غضبه انما انا موقن ان هو اللي بيده كل شيء فانا لما احب ان انا احل مشكله في حياتي استرضيه سبحانه وتعالى الكلام ده يقين يا جماعه ده من يقين العبد بالله انك تبقى ماشي عارف ان اسباب السماء اقوى الف مره من اسباب الارض انا باخد باسباب الارض المتاح ولكن انا عندي ابتلاءات مفيش اسباب اعمل ايه اسباب السماء الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب الرحمه اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم قنا عذاب النار اللهم اكفنا واكف اجسادنا عذاب النار اللهم حرم اجسادنا على النار اللهم حرم اجسادنا على عذاب القبر اللهم اكفنا احوال القيامة اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم نسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا لك قوامين لك صوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم املأ حياتنا بالقرآن بحفظ القرآن وفهم القرآن وتلاوة القرآن اللهم اللهم اصلح قلوبنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا وتنور بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتنقي بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك وتجعل اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم لا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك افتح لنا ابواب نصرة دينك اللهم علمنا علمنا رب زدنا علما رب زدنا عزما رب زدنا فهما رب زدنا اخلاصا ويقينا اخلص قلوبنا لك اجعلها خالصة لك اجعلها سلما لك اجعل قلوبنا زاكية طاهرة مضيئة بنور الايمان يا رب العالمين احي قلوبنا بمعرفتك احي قلوبنا بمعرفتك اقمنا على مرادك منا اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء هب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك هب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا استقيموا واعتدلوا
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله